نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا اللهم صل على النبي محمد اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأخواتي في الله أحبابنا في الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب إخواني في الله يعني موضوع حلقة الليلة موضوع في غاية الخطورة وموضوع في وقت يعني ممكن يكون الناس كلها مشغولة بالرئاسة والكل بيجري على قدامه ناسيين ذلك الرجل الذي قام ينصر شرع الله في السنة الماضية دهيت واللي قام يعني فضيلة الشيخ محمد يعقوب في الحلقة اللي قبل هذه الحلقة مباشرة يعني تكلم عن حازم صلاح أبو إسماعيل وإن الراجل ده قفز بالدعوة الى نصرة الشريعة الاسلامية في سنة واحدة اللي الدعاء بقالهم 60 سنة ما قدروش ان هم يعملوه نصرة هذا الرجل حق علينا دعونا نحشي على متن آه، الشيخ ونتحدث عن ذلك الرجل ذبيح مصر حازم صلاح ابو اسماعيل يعني انا حلقة الليلة يا اخواني لا علاقة لها بانتخابات الرئاسة خلاص القضية راحت القضية جت الرئاسة جت الرئاسة راحت القضية بتاعت النهاردة قضية نصرة المظلوم قضية ان ما ينفعش نشوف اخونا بيتذبح قدام عينينا ونسكت قضية ان ما ينفعش يا اخواني ده لو مجموعة ناس قاعدين على قهوة من القهاوي وواحد منهم اتعمل فيه كده لا يمكن هيسكتوا لا يمكن مش هينصروه فكيف باخلاق العاملين لدين الله كيف باخلاق العاملين لنصرة شرع الله الراجل ده زي ما نصر شريعة ربنا واجب علينا ان احنا ان احنا ننصره النبي عليه الصلاة والسلام لما بعض ناس من قبيلة خزاعة قتلوا في مكة قبيلة خزاعة كانت لسه عمومها على الشرك كفار قال لا نصرت إن لم أنصر بني كعب وقام وأعد الجيش وذهب لفتح مكة لا نصرت إن لم أنصر بني كعب وذهب وكان سبب فتح مكة هو نصرة هؤلاء المظلومين يعني يا إخواني في الله ذلك الرجل المظلوم ذلك الرجل المفترى عليه هو يجيب دليل على ان امه مش امريكية هو ايه ده ده اسمها بلطجة يا اخوانا يعني لما واحد ماشي في الشارع تعالى انا انت قتلت انا قتلت انا ما قتلتش هات الدليل انك ما قتلتش يعني هات الدليل ده دين مين ده ولا شرع مين ولا عرف مين ولا في اي قانون ده مش النبي عليه الصلاه والسلام بيقول البينه على من ادعى مش انا بقول ان انت قتلت انا اللي اجيب بينه طب واللي انكر واليمين على من انكر انما يبقى هذا الرجل بريء هذا الرجل صادق هذا الرجل قام لينصر شرع الله قال تعالى لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا يا اخوانا هم اهل الباطل بيعملوا ايه دايما ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم يعني ايه دايما اهل الباطل الدعوه طاهره ومقدسه وعظيمه ما هماش عارفين يطعنوا في الدعوه غير من الدعاء فدايما عايزين يضربوا في الشريعه الاسلاميه يشوفوا الدعاء الى الشريعه الاسلاميه ويضربوا فيهم يا اخوانا اللي واقفين من التيار الديني دلوقتي ما بيدافعوش عن حازم صلاح ابو اسماعيل الراجل ده لو ذبح هم اللي هيتذبحوا تاني يوم بكره يا اخوانا لازم نعرف مش عايزين نقول اكلت وما اكل الثور الابيض مش عايزين يعني قضيه ده, ده اهل الباطل شوفوا بيعملوا ايه مع بعض اهل الباطل المنافقين والكفار بيقولوا لبعضهم لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم يعني بقى الدم لننصرنكم يعني قضيه ان اهل الباطل بيقولوا لبعض كده واهل الحق فين مناصرتهم لبعض ما لكم لا تناصرون يا اخوانا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون اللي بيظلموا حازم صلاح ابو اسماعيل النهارده وبيقولوا عليه ان هو كذاب وهم محتاجين ان هم يجوا طب هاتوا لنا دليل لا هو اللي يجيب دليل ولا يجيب دليل ازاي المحكمه قالت عليكم مزورين شرع ربنا السنة بتقول البينة على من ادعى وانتوا جبتوا شوية ورق المحكمة حكمت ان ورق مزور القرآن بيقول لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات وأنفسهم خيرا الملتزمين والملتزمات والأنصار الشريعة اللي اتذبذبوا لما اتقال الكلام ده الك- ده كلام لا علاقة له بالشريعة الإسلامية ولا علاقة له بالمنهج الرباني في الحكم يا اخوانا يا اخوانا ده افتراءات دي أكاذيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوات المظلوم اتقوا دعوات المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار اتقوا دعوات المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار لما واحد 60 مليون ولا 70 مليون بني آدم بيقولوا عليه كذاب ازاي يا اخوانا هو هو الدين كده الدين ومين المدعي يا ريت المدعي ده حد من اهل عداله يا ريت المدعي ده حد ده المدعي ده يعني كم كذب وكم نصب وكم حاد ده المدعي ده واحد لا بيطبق شريعه ربنا وبيعادي من يطبق شرع الله ومن يدعو الى نصره شريعه ربنا احنا بنتكلم ازاي احنا بنحسب الموضوع زي لا نصرت ان لم انصر بني كعب انا عايز اقول الوقت لكل داعيه والكل طالب علم والكل مسلم والكل مسلمه لا نصرنا ان لم ننصر من قام ينصر شرع الله هو ع- خ- رسالة غريبة كده يقول لك من كان يريد حازم صلاح فإن حازم صلاح قد فات ومن كان يريد شرع الله فإن شرع الله أمامنا فرصة لننصره يا جماعة خلاص بقى القضية مش قضية فرد يلا يا إخواننا بقى ننطلق ونطلع بقى على الشارع وإيه الكلام اللي لا علاقة له لا بدين ولا بمبادئ ولا بأخلاق أنا ما بتكلمش عن انتخابات الرئاسة أنا نفسي ممكن أكون لم يكن صوتي مع ترشيح حازم صلاح ابو اسماعيل انا ماليش دعوه خالص بانتخابات رئاسه انا بتكلم عن مبادئ انا بتكلم عن اخلاق انا بقول لكل واحد ولكل مسلم ولكل مسلمه ولكل داعي الى الله عيب انا اخويا يتذبح قدام عيني وانا ساكت ده دين ولا ده عقل ولا ده مروءه واللي بيوقفين ضد حازم صلاح ابو اسماعيل لو هو ذبح النهارده هم يتذبحوا بكره بعده هم اللي بكره عليهم الدور بعده واحنا ما بنتعلمش يا اخوانا ما بنتعلمش ده كتاب من كتب التاريخ الاسلامي يعني التاريخ الاسلامي بتاع استاذ محمود شاكر يعني لو انت قرات فيه تحس ان انت بتعبير احد اخواننا كده عايز اخبط راسي في الحيطه المسلسل كله من قام عبد الناصر وعبد الناصر جاب الاخوان وبعد كده قام ضارب كل الاحزاب الاسلاميه ولغاها وقال الا الاخوان لان هم جمعيه دينيه فال والناس طبعا الناس بدات تكره الاخوان بعد شعبيه ليه تسكتوا على ان ده يحصل او ما تسكتوش او ليه حتى ده يقبل بعد كده يوم ما يجي يذبح الاخوان بعد كده حدش يقف معاهم ولا حد اصلا يتكلم عليهم يا اخوانا ده ده يا اخوانا ده تمس... يا اخوانا ده تمرين مشهور لا يتغير وموضوع كنيسه القديسين تقرا هنا بقى عن كنيسه السويس بتاعه زمان ده هم ما عندهمش غير خطه واحده ما بيعرفوش يغيروها ويغيروها ليه اذا كنا احنا بالاخلاق دي مع بعض يغيروها ليه مش ديان لما ضرب مصر في 67 بنفس خطه 56 قالوا له انت مجنون في واحد عاقل يضرب بلد بخطة ويجي بعد 11 سنة المفروض البلد دي تكون حصنت نفسها ضد الخطة دي يقوم ضاربها بنفس الخطة قال لهم ده انتوا اللي ما انتوش فاهمين حاجة العرب لا يقرؤون وإذا قرأوا لا يفهمون وإذا فهموا لا يعملون ده انتوا بتتكلموا عن مين انتوا بتتكلموا عن ناس ما بتقراش وما بتتعلمش من التاريخ يا جماعة يعني زي ما الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله بيقول لك التاريخ والسياسة عايز تعرف بتوع السياسة دول بيتعاملوا ازاي اقرا التاريخ وانت تشوف يلا- اتقوا دعوات المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب يا أخوانا دعوة المظلوم دي لما النبي عليه الصلاة والسلام حذر منها سيدنا معاذ بن جبل ورايح اليمن واليمن كان وقتها لسه كثير جدا فيهم كفار وأهل الكتاب على غير الإسلام طب يا رسول الله ده كافر يستجاب له فيا يعني د- الدعوه دعاء المظلوم دعاء مستجاب يعني ايه ده منط- مرتبه القديسين دي الصديقين دي مرتبه الدعاء المستجاب يعني المظلوم لو كافر يبقى دعاء مستجاب يا اخوانا الحجر والصخر اتحرك عشان المظلوم لما سيدنا موسى افتري عليه لما سيدنا موسى اتهم بالكذب هي دي حاجه قليله وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ربنا بيكلم النبي عليه الصلاه والسلام النبي مكه كلها بتقول عليه كذاب بعد ما كان الصادق الامين والاعلام بتاع مكه مسيطر على الوضع والعياذ بالله الاعلام بتاعنا من اكبر كوارث مصر بعد الطغمه المانعه لشريعه ربنا على سدنه الحكم في مصر من اكبر كوارث مصر الاعلام بتاعها الاعلام اللي مفتوح للعلمانيين يهرفوا بما لا يعرفوا ويحاربوا دين الله ليلا ونهارا ويحطموا في الثوابت تحطيما ولسه شايفين المصايب اللي احنا واقعين فيها بسبب التهويل الاعلامي للاحداث كل يوم مصيبه جديده بسبب التهويل الاعلامي للاحداث يا اخواني في الله وان يكذبوك يعني يعني حازم صلاح بسم دلوقتي سب- ك- ملايين بيقولوا عليه كاذب مصدقين الاعلام المضلل فربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي ايه بقى في اخر الايه وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك تقيله على قلبك قوي دي ان بيتقال عليك كذاب معلش والى الله ترجع الامور اللي بيحصل ده مش هيتسكت عليه الى الله ترجع الامور اللي بيحصل ده مش في ايد حد من اللي بيتكلم اللي بيحصل ده في ايد الملك وربنا سبحانه وتعالى لن يدع المظلوم مظلوم الراجل ده نصر شريعه ربنا وربنا لن يخذله الراجل ده نصر شريعه ربنا وربنا لن يخذل من قام لينصر الله ولا ينصرن الله من ينصره اللي راح القنوات العلمانيه وراح قدام العلمانيين ووقف وصدره مكشوف قدام الدنيا كلها يتكلم عن نصر شريعه ربنا والله ربنا ما هيسيبه والله ربنا ما هيتخلى عنه لو كل الاسلاميين لو الدعاء لو المشايخ لو بدات الناس تجيب مرشدير واحد ورا واحد وبدا يطلع واحد يقول لك يجيب الورق بتاعه يجيب الورق ده في انهي مله ولا في انهي دين ولا في انهي شريعه الراجل مدعى عليه الراجل منكر اليمين على من انكر فين الدين اللي قال لك ان ان اجي لواحد اقول له انت قتلت يقول لي ما قتلتش اقول له هات لي دليل والا هشنقك يعني ايه هات لي دليل احنا في بلد بتحترم القانون ما هو معاه حكم قانوني من مجلس الدوله احنا بلد بتعمل ايه اخواني في الله القضية في غاية الخطورة قضية نصرة المظلوم نصرة المظلوم وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ها وإلى الله ترجع الأمور هتشوف ربنا هينصر اللي قام ينصره ازاي الح- ال- ال- الحجر اتحرك عشان المظلوم لما سيدنا موسى ظلم واتهم افتراء في جسده بقى وطلعت عليه افتراءات واشاعات حصل ايه وهو بيغتسل في البحر الحجر خد ثوبه وجري بيه عشان يوصل وسيدنا موسى يجري وراء الحجر عشان يجيب ثيابه فالناس ترى سيدنا موسى سليما ويعرف الناس انه بريء يعني انا عايز اقول لكم ان الحجر اتحرك عشان نصرة المظلوم احنا ما نتحركش ازاي ربنا بيجري معجزات عشان ينصر المظلومين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم منهم ودعوة المظلوم ودعوة المظلوم فإنها ترفع فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين ده ده كل دي أحاديث عن نصر دعوة المظلوم في حديث تاني ثلاث لا ترد دعوتهم ما بتتردش منها دعوة المظلوم حديث خامس تلاقي ثلاث دعوات مستجابات منها دعوة المظلوم حديث سادس لما تلاقي النبي عليه الصلاة والسلام بيحذر معاذ بن جبل من دعوة المظلوم حتى ولو كان كافر فإنه ليس بينه وبين الله حجاب حديث سابع لما النبي عليه الصلاه والسلام ما هو مين اللي بيكذب اخوانا لما سعيد بن زيد يعني رضي الله عنه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام بعد موت النبي افترت عليه واحده اسمها اروى بنت آه، اويس افترت انه خد حته من ارضها سرق كذا شبر كده من ارضها فغضب سعيد بن زيد وقال اللهم ان كانت كاذبه فعمي بصرها خليها تتعمى يا رب واقتلها في ارضها الارض اللي حاربتني عشانها وشوهت سمعتي عشانها دي اقتلها في ارضها فما ماتت حتى عمي بصرها وثم وهي بينما تسير في ارضها اذ وقعت في بئر فايه فماتت يا اخوانا هي الظلم ده بسيط ده يوم القيامه ربنا بيقول لا ظلم اليوم ما فيش ظلم النهاردة هو الظلم ده بسيط ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام ابشر يا ايها المظلوم ابشر يا من ظلمت ابشروا يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وما من عبد ظلم مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزة ابشر يا حازم يا صلاح يا ابو اسماعيل وما من عبد ظلم مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزة انما اللي بيظلم يظلموا الناس دول اللهم عمي بصرها واقتلها في ارضها ده ده هيروح فين من ربنا سبحانه وتعالى ابشر يا من ظلمت في ذات الله سبحانه وتعالى ابشر يا من واجهت الظلم في ذات الله سبحانه وتعالى اخواني اخواني في الله القضيه قضيه ال ال ال المظلوم وقضيه نصره المظلوم وقضيه يعني ازاي ان احنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك في قضيه الشائعات لما جبريل يعني اراه بعض ما يحدث في عذاب القبر فبيقول لك فرأيت رجل يشرشر منخره الى قفاه وعينه الى قفاه وفمه الى قفاه وبعد كده الملك يتدور على الناحية التانية من الوجه فيشرشر المنخر الى قفاه والعين الى قفاه والفم الى قفاه حتى يلتئم النصف الاول يعود الملك تاني فقيل ما هذا فقال انه الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الافاق الكذب على الناس ما هوش حاجة بسيطة يا اخوانا وتشويه سمعة الناس ما هوش حاجة بسيطة يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى في حكم الملاعنة في اول سورة النور قال ايه على الرجل اللي يتهم زوجته كذبا وزورا وعدوانا قال والخامسة اللي هو القسم الخامس بقى لما يجي يقسم قسم خامس والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ليه لعنة ليه لعنة لما ربنا ذكر المرأة قال والخامسة ان غضب الله عليها ان كانت من الكاذبين اشمعنى الغضب لان الغضب هو ما قبل العقوبة والانتقام فربنا بيقول انت دلوقتي اقسمت بالله كاذب انك لم تقعي في هذه الجريمة انك رأي الزنا وانت وقعت فيها انتقام ربنا هيجي في الدنيا قبل الاخره مش انت حلفت يمين تفتدي بنفسك كذب شوفي طب مع الراجل بقى لو مفتري على زوجته والخامسه ان لعنه الله عليه اشمعنى اللعنه لان اللعنه طرد من الرحمه الطرد من الرحمه فهو اللي بيفتري على زوجته في سمعتها بتطرد من رحمه الناس فيطرد هو من رحمة الله من رحمة الملك طردها من رحمة العبيد يطرد من رحمة الملك يبقى اذا الاشاعات دي مش حاجة سهلة الاشاعات دي مش حاجة بسيطة ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يتقوا ساعة ما ربنا سبحانه وتعالى يرفع القسط يا اخواني في الله انتوا عارفين احاديث نطق الغلام في المهد احاديث نطق الاطفال في المهد لو جمعناها كلها لا ايه هنلاقي ان كان مظلوم وربنا انطق له الغلام في المهد ازاي امتى ربنا انطق عيسى في المهد لما مريم اتهمت في عرضها والناس عارفه انها بريئه وسكتوا امتى الغلام نطق لجريج في المهد وقال ابي الراعي جريج بريء وهذه المراه الحبلى من الزنا اللي, اللي, اللي وقع معاها في الزنا هو الراعي وليس جريج لما الناس كلها كانت عارفه ان جريج بريء وعابد وناسك ولكن الناس خوفا من السلطان سكتت امتى ربنا انطق حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام امراه بترضع طفلها فمعدي واحد كده راكب كده وباشا بقى والدنيا كلها وموكب فقالت اللهم لا متمت ابني حتى تجعله مثله فقام الطفل مطلع بقه من ثدي امه وقال اللهم لا تجعلني مثله ايه ده بعد كده كمل الرضاعة فمعدي واحدة يعني يجرونها ومسكنها مبهدلينها ويقولون زنت سرقت فقال اللهم لا تجعل فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها فرفع فمه من ثدي امه وقال اللهم اجعلني مثلها ثم قال لامه هذه المرأة تقو يقولون تزني وهي تقول حسبي الله ويقولون تسرق وهي تقول حسبي الله يبقى المظلوم لما يظلم والناس ما عادش حد بيتكلم ربنا بينطق الغلام في المهد ده ده الرابط ما بين كل احاديث نطق الغلام في المهد حتى غلام الاخدود لما شال الملك كل القرية وقعد يرميها في النار ففي ام جت تتقاعس الطفل اللي على صدرها قال لها يا امه اصبري فانك على الحق امتى الغلام بينطق في المهد ساعة الظلم يا اخوانا اتقي دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله فانه ليس بينها وبين الله حجاب لما المرأة الواحد من المهاجرين للحبشة فرايح فلقى واحد وست كبيرة معدية كده عشايلة جرة زي جرة مية فقام زي ايه حط رجله كده الست اتعفرت على الارض وقعت اتبهدلت فقالت اتق الله يا غدر يوم تقوم القيامة فينطق يداك ورجلاك اتق الله فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قال صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يقتص للضعيف فيها من القوي لا يقتص للضعيف فيها من الشديد ازاي يا اخوانا يا اخوانا القضية قضية في غايه الخطوره النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه يا امه محمد النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اذا رايت الامه تهاب الظالم ان تقول له انك انت ظالم فقد تودع منهم سيبك منهم اذا رايت الامه تهاب الظالم أن تقول له إنك أنت ظالم فقد تودع منهم سيبك منهم يبقى القضية قضية نصرة المظلوم ده من أعظم أخلاق دين الإسلام وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قضية نصرة المظلوم وقضية الدفاع عن المظلوم وقضية ان ازاي ان مفيش حد يا اخوانا فين اخلاقنا فين اخلاق الدين فين اخلاق الايمان كنت بقرأ في سورة النحل من ايام كده سبحان الله العظيم يعني والواحد كان يعني يعني بره البلد اصلا حتى وقاعد اقرأ في- قلت سبحان الله يا رب فين الاخلاق دي يا رب شوفوا ربنا بيقول لنا ايه يا اخوانا في سورة النحل بيقول لنا ان الله يأمر ده امر ملكي من ملك الملوك للامة للمسلمين ربنا بيكلم المسلمين انا مش بيكلم الكافرين ان الله يأمر عشان تعرفوا ليه صورة الطيار الاسلامي بتتشوه عشان تعرفوا ان احنا السبب في زهد الناس في الدين وزهد الناس في نصرة الشريعة الاسلامية ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى العدل ضد الظلم والاحسان وايتاء ذي القربى لما نزلت الايه دي كان كل الصحابه الاقرباء بتوعهم كفره قال لا وربنا بيقول ايتاء اديله عشان نكسب الناس يا اخوانا الاخلاق يا اخوانا الاخلاق يا اخوانا نشرت الاسلام في الارض والاخلاق النهارده سوء اخلاق المسلمين بعدت العالم كله عن الاسلام وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ما دام يعظكم اتقالت يبقى الموضوع جنه ونار واوفوا بعهد الله اذا عهدتم اوعوا يا طيار يا اسلامي اوعوا يا طيار يا اسلامي يبقى ملكوش كلمه اوعوا يا طيار يا اسلامي النهارده تقولوا حاجه وبكره تخلفوها اوعوا يا طيار يا اسلامي تبقوا ورا المصالح مش ورا المبادئ والاخلاق ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها اوعوا تحلفوا على حاجه بالله النهارده وبكره ما تعمل تخلفوها ولا تعكسوها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ده انتوا بتتحركوا في الدعوه بسم الله ده انتوا بتنادوا بتطبيق شرع الله ده انتوا بتتحركوا في الدنيا باسم اولياء الله ان الله يعلم ما تفعلون ده ربنا يا اخوانا شوف ربنا بيقول ايه للصحابه خدوا بالكم من قضيه الاخلاق ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا اوعوا تهدوا الدعوة بإيديكم اوعوا الدعوة اللي غزلتوه غزلتوا ثوبها حب فتلة فتلة درس درس و- وجلسة جلسة و- ومشروع مشروع من مشاريع الإيمان وجولة جولة اوعوا بعد ما الدعوة اتبنت بعد المجهود بتاعكم فتح الله سبحانه وتعالى اوعوا انتوا اللي تهدوا الدعوة ولا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا اوعوا انتوا اللي تنكسوا الدعوة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة يعني إيه أن تكون أمة هي أربى من أمة يعني لما الاقي دول أقوياء أربط معاهم واسيب الضعيف حتى لو معاه الحق يعني الموضوع بقى بقى موازنة قوة يعني الموضوع بقى تربطات يعني الدعوة ما عادتش مبادئ وأخلاق بندافع عنها الدعوة يا إخواننا عادت للأسف الشديد الدعوة عادت مصالح الدعوة عادت مراكز قوة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها لو الاخلاق دي لو يا اهل الدين يو- لو يا ايها الدعاء لو يا ايها الملتزمين والملتزمات اخلاقكم ما كانتش كويسه هيحصل ايه فتزل قدم بعد ثبوتها الناس هتنتكس الناس هتسيب الدين الناس هتكره الدين وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم لو احنا ما احناش عارفين الايه دي بتكلم مين وقال لك ان ربنا بيقول وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله كنا قلنا ان ربنا بيكلم ابو جهل وابو لهب انما ده ربنا انا بيكلم العاملين لدين الله بي انا يا رب اصد عن سبيل الله ايوه ازاي لما اخلاقك تبقى مش اخلاق الاسلام لما يبقى اللي همك المصالح مش المبادئ لما يبقى همك المصالح وتلاقي الدعوه بقى تربطات ومصالح ومراكز قوه ودول اقوى من دول يبقى ربط مع دول ويسيب دول ويستغلوا دول في ضرب دول ويستغل دول في هدم دول ايه ده يا اخوانا ونبقى عاملين زي رومات احد نجري من على الجبل الغنيمه الغنيمه كل مجموعه تبقى الغنيمه كل واحد فاكر ان هو اللي هيجيب الدم من ديله يا اخوانا انما يبلوكم الله به قضية مين اللي عايز الإسلام يزيد ومين اللي عايز جماعته ولا اسمه ولا موقعه هو اللي يزيد ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها الناس هتنتكس وهتكره الدين لو أهل الدين ما عادوش على على أخلاق الدين وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله للأسف الشديد الواحد يعني بيفتكر الأثر بتاع سيدنا عيسى لما كان معاه ثلاث أرغفة ومعاه راجل فبيقول له الراجل كان رغيف يعني سرق رغيف من سيدنا عيسى فسيدنا عيسى بيقول له من أكل الرغيف الثالث قال له ما فيش هما رغيفين القصة بتتطور بيعدي سيدنا عيسى على الماء بدون ان يبتل فالراجل بيزهل فسيدنا عيسى يقول له من اكل الرغيف الثالث بالذي اراك هذه الايه يقول له والله ما كان الا رغيفين فسيدنا عيسى لقى ثلاث حتت ذهب فقال له رغ... قطعه لي وقطعه لك وقطعه لمن اكل الرغيف الثالث قال له انا اللي كلت الرغيف الثالث قال له كده طب خد الثلاث حتت ذهب وانا مش عايز منك حاجه ده اللي بيحصل دلوقتي يا اخوانا الراجل خد الثلاث حتت ذهب مش مهم الدين بقى مش مهم هبقى اتدين بعدين معدي عصابه لقوه معاه ثلاث حتت دهب ذبحوه وخدوا الذهب العصابه ثلاثه وجثه مرميه جنبهم قالوا واحد يروح يجيب الاكل واثنين يستنوا يحموا الذهب الراجل راح يجيب الاكل قال ما احط لهم سم في الاكل ويبقى ثلاث حتت بتوعي وهم قالوا هو ليه نقسم على ثلاثه ما لما يجي نقتله ويبقى الثلاث حتت بتوعنا احنا الاثنين الراجل جه ذبحوه وبعد كده قعدوا ياكلوا الاكل تسمموا اتقتلوا هما الاثنين اربع جثث حوالين ثلاث حتت دهب سيدنا عيسى معدي قال هذه هي الدنيا فاتركوها او فدعوها هي دي الدنيا او هكذا تفعل الدنيا باهلها هي دي نهايه اهل الدنيا هما بيعملوا معانا كده يا اخوانا بيعملوا معانا كده بيدونا ثلاث حتت دهب حاجه بسيطه كده مش الكنز كله ويقول لك سيبوهم يقتلوا في بعض سيبوهم يتشكلوا على الكراسي سيبوهم يتشكلوا على المراكز سيبوهم يتشكلوا ان تكون امه هي أربع من أمة من اللي هيبقى أقوى سيبوهم لحد ما يذبحوا بعض ويموتوا بعض ويضيعوا بعض هو ده اللي بيحصل معانا الوقت للأسف الشديد هو ده اللي بيتعامل معانا الوقت للأسف الشديد إخواني في الله يعني يعني قضية المظلوم وقضية نصرة المظلوم النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد السبع حقوق للمسلم على المسلم قال منها نصر المظلوم ان المظلوم ما يكسبش النبي عليه الصلاه والسلام قال انصر اخاك ظالما او مظلوما مظلوم ظالم بقى انك ترد عن ظلمه ومظلوم انك تنصره النبي عليه الصلاه والسلام قال اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه ظلام حالك يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال إخواني في الله يعني يعني نحن نؤمن بصدق إخواننا وصدق أحبابنا ونحن نؤمن أنهم بريئون وأنهم صادقون يعني الدرس بتاع الليلة ما كانش المقصود منه ان هو يبقى درس ولا ان هو يبقى يعني ولكن المقصود منه نصرة المظلوم ونصرة من ظلم في عرضه ونصرة من ظلم في صورته وان احنا نرسخ قول الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا يعني بيحضرني هنا يعني طرفة كده يعني كنت حتى مع يعني شيخنا واستاذنا الشيخ مسعد انور كده فكنا قاعدين نضحك مع بعض كده ون ونتكلم فيها يعني يعني بيقول لك ان كان في فأر فأر صغنن كده ففي اسد فالاسد كل ما يشوف الفار يقوم ضربه بالقلم كل الفار يقول له بتضربني ليه انا عاجبني اضربك بالقلم ضربه بالقلم ويقول له انت مش لابس الطربوش ليه طربوش ايه هو احنا في سنه 2012 في طرابيش يقوم لطشه بالقلم كل ما يشوفه تعالى يا فار تعالى يالا في انت مش لابس الطربوش ليه ويقوم لطشه بالقلم فالفار راح اشتكى للاسود قال لهم دلوقتي في اسد كل ما يشوفني يقول لي انت مش لابس الطربوش ليه طربوش ايه اللي انا هلبسه هو في حاجه اسمها الوقت طربوش ولا ولا في فرام بتلبس طرابيش قالوا له لا لا انت مظلوم ولازم ننصرك ارجع انت بقى وقاموا رايحين للاسد قالوا له انت دلوقتي يعني انت عايز تضرب الراجل اضربه بعذر قال لهم يعني اعمل ايه انا ليا مزاج اضربه قالوا له خلاص قول له روح هات لي زيتون جابه لك اسود قول له كنت عايز اخضر واضربه جابه لك اخضر قول له كنت عايز اسود واضربه فقام الرا... فقام الاسد قام رايح جاي للفار قال له تعالى يالا قال له في ايه قال له روح هات لي زيتون قال له اسود والله اخضر قال لا انت مش لابس الطربوش ليه وقام ضربه بالقلم انت مش لابس هو عايز يضربه خلاص جاب ورق بقى ما جابش ورق قدم مستندات ما قدمش مستندات القضيه قضيه كبيره لا نصرت الا لم انصر بني كعب اخواني في الله يعني يجب ان نحسن الظن بانفسنا ويجب ان القضيه دلوقتي ما عادتش قضيه فرض دي قضيه صوره دعوه قدام المجتمع لازم ندافع عن شريعه ربنا ولازم ننصر شريعه ربنا ال ال ال يعني مش احنا اللي كذابين ابدا ابدا قال تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ايوه في صحابي قتل يعني يروى والحديث في سنده ضعف يعني في يوم واحد رجب في الاشهر الحرم حصل حرب ففي سريه من السرايا ما مش عارفين انها واحد رجب فالعرب بقى الاعلام المكي ولع الدنيا في الجزيره العربيه هم دول المسلمين وفين الحرمات وفين حرمه الاشهر الحرم فربنا سبحانه وتعالى بيقول يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه ينفع اللي عملوه اللي معاك دول قل قتال فيه كبير لا ده موضوع كبير ما ينفعش ولكن تعالى بقى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله تعالى بقى اما نشوف بقى مين اللي كذاب تعالى اما نشوف بقى مين اللي بيكذب ومين اللي بينصب موضوع كبير يا اخواني في الله ويجب ان احنا ننصر دين ربنا وننصر شريعة ربنا ال 13 و 14 و 15 ان شاء الله يوم الجمعة والسبت والحد باذن الله الجمعة اللي جاية دي الجمعة اللي جاية دي النهاردة السبت اهو الجمعة اللي جاية دي 13 يعني بداية الثلاث الأش... الايام البيض في كل شهر عربي 13 و 14 و 15 الجمعة والسبت والحد ما ننساش هذه القضية باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نتحصن بالمبادئ بتاعتنا لما الواحد بيفتح كتاب تاريخ زي ده كده كتاب تاريخ للحركة الاسلامية المعاصرة الواحد بيجي له صداع وقالوا وعادوا فخدوا قرار فمش عارف مين عمل ايه كلام صداع وتفاصيل لما بتفتح كتاب في سيره النبي عليه الصلاه والسلام بتلاقي الدنيا واضحه وكل صفحه انجاز على انجاز ليه لان كان في خط سير مشكلتنا ان احنا بنخرج عن خط السير فبنتوه نفسنا فبقالنا 80 سنه بنتوه نفسنا مشكلتنا طبعا مع عدم ظلم ابائنا العظماء اللي شقوا الطريق في الصخر للتيار الاسلامي الى اليوم ولكن يا اخوانا مش عايزين نخرج عن خط السير خط السير بتاعنا المبادئ ونصرة المظلوم والجهر بكلمة الحق يعني اخيرا وختاما جزاك الله عنا خير الجزاء يا حازم يا صلاح يا ابو اسماعيل جزاك الله خيرا عن نصرة شريعة ربنا جزاك الله خيرا عن كل كلمة نصرت بها الدين ونصرت بها الشريعة ووقفت بها في وجه العلمانيين جزاك الله خيرا سواء بقيت رئيس او ما بقيتش سواء رشحت او لم ترشح ايا ما كان الاعتبار قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وعمرنا ما هننسى فضلك ولا هننسى الحاجات اللي لولا اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل وجودك ونصرتك للشريعه سبب ليها واللي بينتقدك الوقت مجلس الشعب لم تزور انتخاباته الا بسبب من هم مثل ذلك الرجل اللي بيعيش وسطنا اللهم انصر دينك واعز اوليائك اللهم اذن لدينك ان يسود واذن لشرعك ان يقود اللهم اذن لكتابك ان يحكم اللهم اذن لشرعك ان يسود اللهم ارزق مصر حاكما مسلما تقيا ورعا يقيم فينا العدل ويقيم فينا الشرع ويحكم فينا كتابك اللهم اهد اهل مصر اللهم اهد قلوب اهل مصر اللهم اهد شبابها وفتياتها ورجالها ونساءها واطفالها اللهم انقذ مصر من كيد اهل الباطل اللهم نج مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم احفظ ارض الكنانه اللهم احفظها اللهم احفظها بحفظك اللهم اقلأها بعنايتك اللهم احفظ مصر اللهم احفظ مصر من مصر من كيد اعدائها في خارجها وداخلها اللهم حكم في مصر شرعك اللهم شرفنا بتطبيق شرعك اللهم اقم فينا كتابك اللهم شرفنا بتطبيق كتابك اللهم لا تمتنا الا وقد اقررت اعيننا بنصرة دينك يا رب اللهم اقسم ظهور من يحاربون دينك واولياءك في مصر اللهم اعز من قام ينصر شرعك في مصر رب انا مغلوبون فانتصر رب إنا مفترا علينا فانتصر رب إنا مفترا علينا فانتصر رب إنا مغلوبون فانتصر رب إنا مغلوبون فانتصر اللهم انصرنا اللهم افتح لنا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم انصر شرعك على من عاداه اللهم أقم فينا شرعك وكتابك اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك ولا تجعل همنا إلا رضاك رضاك ولا تجعل رغبتنا إلا إليك ولا تجعل توكلنا إلا عليك اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب عوقبنا بسببه يا رب اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك من كل صلاة ضيعناها ونستغفرك من كل معصية سر اشترأنا عليك بها ونستغفرك من كل أمر فعلناه نظنه حلال وهو عندك حرام اللهم يا من تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار اللهم ابسط يدك وتب علينا من ذنوب الليل والنهار يا ربنا اللهم اجز علماءنا ومشايخنا عنا خير الجزاء اللهم اجز كل من قام ينصر شرعك عنا جميعا خير الجزاء اللهم انصر عبدك حازم صلاح ابو اسماعيل اللهم اظهر براءته اللهم اقسم ظهور من اعتدى على دينك وشرعك انك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا
نور في الظلمات أنسي في خلوات